السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني أنا مش عارف أبدأ منين طبعا القلب طبعا في حزن لا يتخيله إلا الله بسبب هذه الحملة الشرسة جدا على كل من ينسب إلى الإسلام وخاصة الإسلاميين أو اللي بيسموهم السلفيين أنا لا أتكلم الآن من منطلق حزبي أو جماعة أو غير ذلك ولكن أنا أنطلق من باب إن أنا مسلم إن أنا مسلم ويجب علي ان انا اوضح للناس ايه الصح وايه الغلط انا كانسان عشت وتربيت داخل الازهر كانسان اعمل ربنا شرفني في مجال الدعوه امام وخطيب وزاره الاوقاف كان لازم يكون لي موقف في هذا اليوم بالذات مع هذه الاحداث التي تحدث الان ليه الحرب الشرسه الان على كل شيء بيتعلق بالاسلام يا ترى كنا فرحانين جدا طبعا احنا كنا فرحانين جدا بعد الثوره وان خلاص عصر الحريات هينطلق عصر الديمقراطية خلاص وكل واحد مسؤول عن رأيه ومسؤول عن تعبيره وحرية الرأي خلاص ما عادش فيه قيود على آرائنا وعلى مواقفنا من قضايا معينة ولكن للأسف أنا بقولها وبكل صراحة إذا كان أمن الدولة خلاص زال أو حكومة زالت كانت بتقيد الألسن وبتقيد القلوب إن هي تنطق أصلا للأسف إحنا فوجئنا فوجئنا إن في حرب شرسة جدا على الحريات حرب شرسة جدا على ما يسمونه بالديمقراطية وكأن الناس بينقضوا بينقضوا اللي كانوا بيأصلوه زمان زمان كانوا عمالين يقولوا حرية ديمقراطية والكلام ده وفوجئنا النهاردة ان المسألة اتعكست تماما ليه؟ ليه النهاردة تتصل الأخوات ويتصل الأخوة في حالة انهيار بسبب الحملة الشرسة الموجودة الآن على الفيسبوك على الإسلاميين ليه؟ هو ده هو ده ادب الخلاف اللي احنا كنا بنتكلم عليه زمان هي دي الحريه ان ياما زمان هم رفعوها واعلنوها انا استطيع النهارده بكل قوه اقول معلش احنا للاسف اتغرينا في ناس كتير الناس اللي كانت بتدعي زمان الحريه بتدعي زمان الديمقراطيه للاسف اسقطوا القناع وورونا اللي بالفعل ان الناس دي ما تعرفش يعني ايه حريه ولا تعرف يعني ايه ديمقراطيه. الناس اللي كانت زمان بتقول الكل يدلي برايه وكل واحد مسؤول عن تعبيره وعن حريه التعبير والكلام ده للاسف النهارده اللي مش هيبقى معانا هيبقى ضدنا. النهارده للاسف ليه شبابنا النهارده الحمله الشرسه على النت؟ ليه؟ ليه؟ ليه النهارده شبهات عماله تقال وعمالين نسمع كلام كلام عجيب؟ ليه ليه ليه ليه كل الكلام ده؟ انا حزين حزين جدا والله انا كان النهارده المفروض كان نبدا في سلسله اخلاق التحرير لان كنت هقول ان التحرير كانت فيه اخلاق جميله جدا ومن اعظم هذه الاخلاق الحريه للاسف قلت لهم نأجل شوية نأجل القصة شوية ده في حاجات المفروض ان احنا نكملها وبعد كده بقى نبقى نشوف قصة اخلاق التحرير دي احبابي الناس اللي عمالة تطعن في الدين تعالوا نشوف الدين بيقول ايه الناس اللي بتقول احنا مش عايزين ايه اللي دخل الاسلام في السياسه طب تعالوا نشوف ايه علاقه الاسلام بالسياسه الناس اللي بتقول الناس بتوع الدين دول ايه اللي دخلهم في السياسه تعالوا نشوف ديننا بيقول ايه الناس اللي للاسف كان نفسي احس ان احنا خلاص احنا ارتقينا لمستوى اعلى انا حاسس ان احنا نزلنا شويه انا انا يقيني ان شبابنا سلوكياته اعلى من كده يقيني ان اخواننا واحبابنا المصريين اللي عايشين معانا في مصر انا ظني ويقيني ان احنا سلوكياتنا اعلى من كده يا ريت ودنا ما نرميهاش لاي حد يا ريت لساننا ما ينطلقش كده اي كلام يقال و... والمساله تنتهي بس انا عايز اقول آه تعالوا النهارده نقف في عده وقفات مع بعض الازمات اللي حصلت الان على الفيسبوك حصلت الان على النت بعد الاستفتاء وخروج النتيجه ب... بنعم الأمر الأول قالوا أن السلفيين والإسلاميين كفروا كل واحد هيقول لا الكلام ده غير صحيح الكلام ده غير صحيح احنا قلنا من البداية يا جماعة المسألة مسألة حرية اللي عايز يتكلم بنعم جزاه الله خيرا اللي عايز يتكلم بلا جزاه الله خيرا احنا ما ضيقنا ابدا حريات على احد بل قلنا يا جماعه المساله الموضوع اسمه استفتاء انت تروح تحط صوتك زي ما انت عايز ما مسكناش سيوف وجنازير ورشاشات ودبابات ونزلنا قلنا للناس اللي مش هيقول لا احنا هنطير راسه ما قلناش للناس اللي هيقول لا اصبح كافر خلاص خارج من الدين الكلام ده احنا ما قلناهوش خدوا الكلام مني انا خدوا الكلام مني انا احنا ما قلناش كافر احنا قلنا دي حرية رأي والكلام ده لو رجعنا للحلقة اللي فاتت هتجدوا الكلام ده متسجل في الحلقة اللي فاتت قبل الاستفتاء قلنا يا جماعة احنا هنحترم الآراء وهنحترم وجهة نظر أي إنسان وديننا علمنا كده ديننا علمنا لما تكون في مشكلة والناس اختلفت فيها ان شاء الله طالما كل واحد اجتهد في المسألة وقدم اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله مش كافر ده ديننا بيقول له اجر اسمعوا الكلام ده من الدين مش من احمد جلال ولا من السلفيين ولا من الاخوان ولا من أنا النهاردة أنا هنسى كل الدعوات دي أنا هنسى النهاردة كل الحزبيات دي أنا النهاردة هنسى كل الجماعات دي أنا النهاردة هقول لو النبي معانا أنا هسأله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس اختلفت تقول نعم ولا تقول لا واحنا ما عندناش في المسألة دليل لا من كتاب ولا من سنة احنا كلنا بنجتهد كلنا بنسعى يا رسول الله ان احنا نشوف مصلحة البلد رايحة فين فيا رسول الله في ناس شايفة ان مصلحة البلد في نعم ويا رسول الله في بعض الناس شايفة ان مصلحة البلد في لا يا رسول الله احنا نعمل ايه هنلاقي النبي بيقول لنا اجتهدوا اجتهدوا وما تحجروش على آراء بعض خلى عندكم أدب للخلاف خلى عندكم حرية في التعبير طالما الكل ليس له إلا هدف واحد أولا إرضاء الله سبحانه وتعالى وبعد كده مصلحة البلد دي مصلحة الأمة دي طالما انتوا بتدوروا على مصلحة البلد طالما انتوا بتدوروا أولا قبل مصلحة البلد إنك ترضى ربنا سبحانه وتعالى وإنك ترضى ربنا سبحانه وتعالى بنعم أو بلا أنا على يقين اللي دخل قال لا وعلم على لا وهو يوقن ان ده فيه رضا لله سبحانه وتعالى وده اجتهاده انا مش بقول هو كافر لا انا بقول ان له اجر وهو مثاب عند الله سبحانه وتعالى ده منهج الاسلام ده منهج الاسلام النبي بيقول ان المجتهد اذا اجتهد فاصاب له اجران اللي دخل كتب نعم او كتب لا اللي اصاب مننا له اجرين عند الله سبحانه وتعالى اجر على اصابته للصواب واجر على اجتهاده طب واللي اخطأ اللي أخطأ مننا ربنا هيديله أجر لأنه اجتهد لو ربنا اطلع وأنا على يقين إن شاء الله إن كل شبابنا اللي دخلوا على الفيسبوك وكل شبابنا اللي كتبوا الكلام ده لأول مرة هيسمعوا الكلام ده الكلام ده يا إخواني من من صلب الشريعة من صلب الدين أنا هاخد من كلام النبي علشان نسقط على واقعنا إحنا ما قلناش اللي هيقول لا كافر ولا قلنا اللي هيقول نعم هو ده الولي وهو ده أعظم درجة عند الله هذا الكلام لم يقل هذا الكلام لم يقل وإن كان بعض الناس أخطأت في التعبير فده خطأ إنما النهاردة إحنا بنقول ما بنردش الحكم لأفراد إحنا بنرد الحكم للنبي الكلام ده لازم كل واحد مننا يعي الكلام ده بصورة كويسة احنا ما بناخدش احكامنا من افراد الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق الحق عندنا بيقول اللي جاء من من النبي صلى الله عليه وسلم النبي الحق بيقول يا جماعة المسألة دي انتوا ما عندكمش فيها دليل لا من كتاب ولا من سنة وكلكم بتجتهدوا علشان مصلحة بلدكم وبتبتغوا من وراء العلامة اللي انت هتخش تعملها سواء في الدائرة الخضراء او في الدائرة السوداء بتبتغي رضا ربنا سبحانه وتعالى اللي احسن واصاب ده له اجرين اللي اخطأ له اجر واحد شبابنا اللي اتهمونا ان احنا بنقول اللي, اللي هيكتب لا كافر وخارج من المله اسمعوا الكلام مننا لا تسمعوا عنا اسمعوا منا يا شباب الفيسبوك بالله عليكم لا تسمعوا عنا اسمعوا منا احنا بنقول بنقول انا بقول كمسلم بغض النظر عن الجماعات والحزبيات انا ادين الى الله ان انا كافر بكل هذه الحزبيات اللي بتضر بالامه وبهذه الجماعات اللي بتضر بالامه انا عند ربنا اسمي مسلم قال الله هو سماكم المسلمين لو الحزبيات هتوصلنا الخلاف هيكون حالنا بالظبط زي حال النبي لما خرج على المهاجرين والأنصار واحد بيقول من المهاجرين يا للمهاجرين وده بيقول يا للأنصار النبي قال دعوها فإنها منتنة دعوا الدعوة دي دعوة الحزبيات اللي هتفرق الأمة دعوها فإنها منتنة وقولوا كما سماكم الله هو سماكم المسلمين أنا بتكلم النهاردة كمسلم وزي ما أنا أعرف يقينا أن في شباب كتير جدا بيسمعوا الحلقة وشباب كتير جدا بيرفعوا الحلقات دي على الفيسبوك أنا عايز النهاردة أخاطب شباب الفيسبوك يا شباب الفيسبوك لا تسمعوا عنا اسمعوا منا قبل ما تنقلوا كلام أصل الناس بتقول يا ريت أرقام المشايخ مع كل الناس أرقام المشايخ على النت في كل مكان يا ريت ارفع سماعة التليفون للشيخ وقول له يا شيخ أنت حق قلت اللي هيقول لا كافر وهتجدوا ان كل المشايخ مجمعين على هذا الرأي احنا من البداية احبابي قلنا احنا عندنا حرية تعبير عندنا حرية رأي حتى وان اختلفنا الاختلاف ده لا ينبغي ابدا انه يفسد فيما بيننا بل ينبغي علينا انا قلت نعم حضرتك قلت لا ليه نختلف مع بعض انا قلت لا وانت قلت نعم ليه تقول عليا كلام مش مظبوط وانا اقول عليك كلام مش مظبوط احنا ديننا علمنا ان طالما احنا الاتنين اجتهدنا علشان نصل للحق ونصل الخير ونصل اللي فيه منفعة لمصر إن شاء الله مفيش حد منا هيرجع إلا وهو بإذن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الأجر وأعطاه الثواب اللي اجتهد مننا اللي اجتهد مننا وربنا هو اللي هيعلم مين فينا اللي أصاب ومين فينا اللي أخطأ ربنا سبحانه وتعالى اللي هيعلم ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا وأمرنا وقال لنا أنت طالما اجتهدت إن شاء الله إذا كنت صح إذا كنت صح سواء في نعم سواء في لا إن شاء الله أنت ليك عندي أجرين أنت ليك عندي أجرين واللي فيكو سواء نعم أو لا واجتهد لمصلحة البلد وأخطأ فإن شاء الله أنت ليك عند ربنا سبحانه وتعالى أجر إنما علشان نقول اللي قال نعم كافر أو نقول اللي قال لا كافر وتبقى حرب تكفير بين الشباب على الفيسبوك الكلام ده ليس من هدي الإسلام ولا من هدي سيد الأنام صلى الله عليه وسلم اللي علمنا الأدب ليس من هدي سيد الأنام اللي علمنا الحرية في التعبير ليس من هدي سيد الأنام اللي كان دايما بياخد بإيدينا برحمة وبحكمة وبموعظة حسنة يبقى النقطة الأولانية إن احنا نكفر اللي يقول لا الكلام ده غير صحيح تماما بل اسمعوها مني وهفضل أكررها وأقول اسمعوا منا لا تسمعوا عنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وأنا بقول أهو أنا عمال أعيد علشان الكلام يوصل يا شباب ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم أنا النهاردة لا ينبغي لي أبدا أن أنا أطعن في نيتك ولا أنت تطعن في نيتي لأن النوايا دي حاجة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن اللي أنا أستطيع أن أقوله أن أنا اجتهدت وأنت اجتهدت أنت شفت أن الاجتهاد بتاعك يوصلك لنعم أنا شفت أن الاجتهاد بتاعي يوصلني للا انا ليه اعتب عليك وانت ليه تعتب عليا ليه تتهمني في نيتي وانا ليه اتهمك في نيتك مع اننا عارف عارفين بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ان ان شاء الله ان برضه انا بقول انا احسن الظن بيك انك كنت على خير وانك بتجتهد حرصا على البلد حرصا على البلد وبتعمل كده ارضاء لوجه الله سبحانه وتعالى علشان كده بقول لك اذا انت اصبت او انا اصبت اذا انت اخطات او انا اخطات إن شاء الله إحنا لن نحرم الخير أبدا إحنا لن نحرم الخير أبدا للمجتهد فينا للمجتهد فينا إن ش... للمجتهد فينا وقد أصاب أجرين إن شاء الله واللي أخطأ بإذن الله له أجر دي المسألة الأولانية اللي أنا عايز أقولها إن بيقولوا إن الناس دول كفروا اللي قال لا الكلام ده غير صحيح غير صحيح تماما يا ريت نعي هذا الكلام النقطة الثانية وهي مترتبة على النقطة الأولانية دي أنا اختلفت معاك هل ده معناه إنك تشتمني؟ هل ده معناه انك تتطاول عليا هل ده معناه انك تتهمني ليه ليه انا مش عارف انا ما اتهمتكش ولا اخطأت فيك ولا وقعت في عرضك انا ما قلتش الكلام ده ولكن قلت هو اجتهد وراح ادى اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني هو شايف ان ده اللي يرضي ربنا انت اديت ده هقول لك جزاكم الله خيرا وأنا أحترمك وأحترم وجهة نظرك وأحترم رأيك هو ده اللي الدين, الدين علمهولي الصحابة علمونا كده إن إحنا وإن اختلفنا الاختلاف ده لا يفسد أبدا فيما بيننا طالما الاختلاف ده يعني كل واحد فينا اجتهد كل واحد فينا اجتهد يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم وده أنا اتعلمته منكم يا شباب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الخندق قال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة عند اليهود اللي غدروا بينا وكانوا رايحين يقتلوا النساء والأطفال والشيوخ النبي قال للصحابة لكل الصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة الصحابة هم في طريق أذن عليهم العصر فبعضهم اجتهد قال ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الكلام ده علشان يحمسنا ان احنا نطلع بسرعة انما لو جاء وقت العصر ربنا بيقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا انا في الوقت ده هصلي وبعضهم قال لا النبي قال ما نصليش العصر الا في بني قريظه يبقى مش هنصلي العصر الا في بني قريظه خلاص انت ليك رايك وانا ليا رايي ليه نختلف ليه يطعن بعضنا في دين بعض الطعن بقى في الدين الطعن بقى في الاخلاق الطعن زمان ده عميل لل- لل- لل- لل- لامريكا وده عميل لامن الدوله دلوقتي احنا بنطعن في دين بعض ليه الصحابه هم اختلفوا وكل واحد اجتهد كل واحد اجتهد ده ما عبش على ده ولا ده عاب على ده ولكن هو اجتهاد خلاص يك- لا يبقى بيننا إلا الأدب والاحترام لا يبقى بيننا إلا الأدب والاحترام مش هي دي الحرية اللي احنا بننادي بيها ولا ايه يا شباب يا شباب انتوا عارفين وانا برضو بتعلم منكم انتوا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته خلى المسافر اذا سافر وهو صايم في رمضان يفطر لان السفر ده هيتعبه قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الصحابة كانوا بيسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أنك ممكن تفطر ويجوز لك أنك تصوم هل الصحابة لما كانوا بيسافروا مع النبي كلهم كانوا بيصوموا الإجابة لا كلهم كانوا بيفطروا الإجابة لا منهم الصائم ومنهم المفطر النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي اتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم آه، قال أنس والحديث في الصحيحين والحديث مروى أيضا من حديث أبي سعيد كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر وكان الصائم لا يعيب على المفطر ولا المفطر يعيب على الصائم مش اللي صايم يقول للمفطر يا مفطر في رمضان يا مش عارف ايه و... والمفطر يقول ده انت اللي ضيعت الرخصة وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ما كانوش بينكروا على بعض انت شايف ان انت ده اجتهادك خلاص دي وجهة نظرك وانا احترم جدا وجهة نظرك دي وانت شايف ان دي وجهة نظر خلاص دي وجهة نظرك وانا احترم وجهة نظرك انما ان احنا نتعرض لبعض نشتم بعض الناس تهين بعض على الفيسبوك انا كنت قررت يعني اخش بقوه جدا على الفيسبوك ولكن اخواني قالوا لي الفيسبوك ده في حرب شعواء دلوقتي انا النهارده هيكون اول تواجد ليا حقيقي انا الفتره اللي فاتت دخلت فعلا وكانت ليا صفحه كامله ولكن انا من النهارده بوجه كلام لشباب الفيسبوك ليه النهارده عشان الخلاف نشتم بعض وليه النهارده عشان الخلاف يحدث اه، تحدث الفتنه دي بيننا وبين بعض انتوا شايفين ان مصر دلوقتي تحتمل الخلاف ده احبابي صدقوني مصر عايزه الان يعني كل الايادي اه، تتوافر وتتجمع علشان اه، نرفع من شان مصر ونرفع من حال مصر الوقت ده مش وقت خلاف الخلاف ده هيخلينا نخسر كتير الخلاف ده هيخلينا نخسر كتير يا اخواني كل ما كل ما الخلاف ده زاد كل ما البركه هتن- هتنزع بينا احنا عايزين البركه ترجع لمصر تاني عايزين البركه اللي اتنزعت لسنين طويله عايزينها ترجع لمصر تاني احبابي خرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيح خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه ليخبرهم بليله القدر خارج علشان يخبرهم بليله القدر فتلاحى رجلان في اتنين من الصحابة كانت بينهم وبين بعض مشكلة اه، اختلفوا على ما النبي هدى ده وهدى ده وانت اصبر وانت اصبر ورد الامور ل- للناس قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت أنا نسيتها هي كانت امتى تخيلوا كنا هنعرف ليلة القدر في ليلة كذا تخيلوا كان هيبقى حال الناس قد ايه من الخير والسعادة والبركة والسكينة والطمأنينة ان احنا خلاص عرفنا ليلة القدر امتى ليلة القدر وقتها اترفع النبي نساء بسبب ان في مشكلة مصر مش محتاجة مشاكل الان مصر مش محتاجة فرقة الان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت قبل أن يموت قال ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا هقول لكم كل حاجة متعلقة باللي جاي بعد كده عشان أقول لكم الخلاف اللي بينا ده هيوصلنا لإيه آه، الصحابة بعضهم قال إحنا نجيب للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يكتب علشان لا نضل و- وبعض الصحابة يقول يا جماعة النبي تعبان النبي تعبان المفروض ن- آه، نهدي شويه النبي صلى الله عليه وسلم نقول له يا رسول الله آه، كتاب ربنا معانا آه، انت استريح يا رسول الله آه، انت ليه تتعب نفسك وليه ترهق نفسك يا رسول الله انت استريح الان وان شاء الله يعني الصحابه اختلفوا ناس يقولوا هذا الكتاب وناس يقولوا لا ما نجيبش الكتاب حصل الخلاف فقام النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلا ينبغي عند النزاع تخيلوا لو الكتاب ده موجود معانا الان كنا هنشوف الخلاف ده كنا هنشوف المشاكل اللي احنا عايشين فيها الآن كنا هنشوف الفتن دي النبي قال مش هتضلوا أبدا ولكن للأسف بسبب الخلاف رفع هذا الخيز بسبب الخلاف رفع هذا الخيز يا يا شباب يا شباب خلافنا ده مش هيخلينا نبص خطوة قدامنا النهاردة أخوة وأخوات وشباب وبنات بيكلموني احنا مش عارفين نعمل ايه الشباب اللي احنا كنا عمالين نقول لهم خلاص احنا عمالين نبني في مصر خطوة في خطوة وعمالين عندنا مجهودات وعندنا عندنا يعني مشروعات كبيرة جدا عايزين نقوم بيها فوجئت ان الشباب بيقولوا احنا نفسيا متدمرين اللي الناس عمالين ليه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة يا رسول الله ان نأكل ولا نشبع احنا بناكل اكل قدامنا كتير بنفضل ناكل وما بنشبعش فقال النبي لعلكم تتفرقون قال اهل العلم هذا فيه دليل ان الفرقه بتنزع الرحمه ان الفرقه بتنزع البركه احنا ليه عايزين نعيش في دوامه نزع البركه في مصر ليه ليه خلاص قعدنا نقول نظام كبس على نفسنا و- وقيد الحريات ليه عايزين نرجع النظام ده تاني زمان كنا بنقول عايزين البركه تنزل لمصر بعد ما سلبها الحراميه واللصوص ليه عايزين مصر تفضل تعيش في عدم بركه البركه مش تنزل ابدا طالما احنا على خلاف ليه النهارده ما يبقاش بينا روح آه، آه، التواد والتصافي والتحب اللي موجوده الان ليه النهارده بنتهم بعض وليه بنطعن في في اشياء لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى يا جماعه آه، العبره عند ربنا سبحانه وتعالى مش باللي قال نعم ولا باللي قال لا ولكن العبره عند ربنا سبحانه وتعالى ب- باتقانا باحسننا خلقا باكثرنا ادبا في التعامل مع المشكلات والازمات يا اخواني الصحابه رضوان الله عليهم حصلت بينهم مشاكل واقتتلوا اقتتلوا ومع ذلك هم علموا يقينا علموا يقينا خطر الخلاف اقتتلوا ومع الاقتتال اللي حصل بينهم كل واحد منهم ندم ندم وكان ف- ناس منهم تقول يا ليتني علي رضي الله عنه كان يقول يا ليتني مت قبل هذا بعشر سنوات والسيدة عائشة تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا لأن الخلاف شر الخلاف شر يا إخواني يا أحبابي العبرة دلوقتي حتى إذا وقع الخلاف بيننا أنت قلت نعم وأنا قلت لا لا ينبغي أبدا أن الخلاف ده يفسد اللي بيني وبينك لا ينبغي أبدا أنه يفسد اللي بيني وبينك ليه لا نتحاب فيما بيننا طالما المسألة أنت أنا أنا بقول لك أهو أنا عن نفسي أنا أثق في دينك أنا عن نفسي النهاردة بقول أنا أعلم يقينا أن أنت عملت اللي يرضي ربنا من وجهة نظرك وانا بقول اهو انا اعلم يقينا ان انت عملت اللي انت شايف ان فيه مصلحة مصر ليه ما يكونش التعامل فيما بيننا بهذه الصورة ليه دايما سوء الظن فيما بيننا قال, إن قال الله سبحانه وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم تخيل النبي ربنا بيقول بعض الظن اثم طب تخيل لما انت حطيت الظن كله ع... يا اخواني يا اخواني لا ينبغي ابدا ان احنا حتى عند الخلاف ان احنا نرفع مرتبة الادب والاخلاق اللي بينا لا لا لا لا مش ده دين محمد بن عبد الله ابدا دين محمد بن عبد الله بيقول احنا حتى لو اختلفنا احنا حتى لو اختلفنا لابد ان يكون في بيننا وبين بعض تراحم حتى لو اختلفنا لابد ان احنا يكون في بين بعض بيننا وبين بعض تواد وتراحم ليه النهارده نشوف الحملات الشرسه اللي موجوده على النت ليه ليه احنا اخوه ومتحابين في الله احنا كلنا مصريين ليه الخلاف فيما بيننا والطعن يا اخواني الصحابه حتى لما بختلفوا لما اختلفوا مع بعضهم ما كانش حد بينكر على التاني طالما ان كل واحد بيوقن ان صاحبه واخوه وحبيبه وجاره و- وزميله في ال- في الجامعه وصاحبه في الدفعه بيعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ليه الخلاف قال آه، آه، جابر رضي الله عنه آه، نفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة متوجهين إلى مزدلفة فمنا الملبي ومنا المكبر منا اللي بيلبي بيقول لبيك اللهم لبيك ومنا اللي بيكبر والاثنين ده حاجة وده حاجة ومع ذلك لا يوجد بينهما خلاف لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا الصحابة رضوان الله عليهم هو ده اللي ينبغي ان احنا نتعلمه منهم الأدب في خلافهم الادب في الاختلاف اللي كان داير بينهم ده اللي احنا عايزينه النهارده ليه النهارده شبابنا يكون بهذه الصوره وده يقطع مقطع من الشيخ ده وده يقطع حته من الشيخ ده وده يقطع مقطع من ده و- ونشوف ده هم بيقولوا كذا وهم بيعملوا كذا وهم بيسووا كذا وهم كانوا نايمين في العش الفتره اللي فاتت ودلوقتي طالعين علشان يسيطروا على البلد لا غلط مش هو ده منهج الاسلام ولا هو ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو ده اللي دايما بتعلمه من الشباب اللي عايز يكون عنده حرية في التعبير وحرية في الرأي مش هو ده اللي انا اتعلمته منكم ولا هو ده اللي انا استفدته منكم الفترات اللي فاتت دي كلها انا دايما موقن ان شباب مصر فكره اعلى من كده وسلوكه اعلى من كده بكتير جدا يبقى النقطة الأولانية مسألة الخلاف النقطة الثانية أدب الخلاف النقطة الثالثة ودي نقطة من أهم الأمور آه، اللي هم عمالين يقولوا آه، آه، آه، إيه اللي دخل الدين في السياسة ده اللي أفرزه عن عندنا مناهج غير مسلمة لأن يا شباب أنا بقول اللي اتعلمته منكم إن إسلامنا مش كده إسلامنا يشمل الحياة كلها كل صغيرة كل كبيرة ديننا نظمها لنا علشان كده اليهود والمشركين وغيرهم في زمن النبي راحوا لحذيفة وقالوا له وهم يعني متعجبين بيقولوا له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة يعني حتى أداب قضاء الحاجة النبي علمها لكم بيحسدون على كده بيحسدون على كده لأن الدين ده نظم الحياة كلها نظم الحياة كلها نظم الحياة من أول ما تخرج أنت إلى الحياة بمجرد ما تخرج من بطن مامتك كده ومامت من بطن والدتك أنت لا لا لا ده من يوم ما والدك ووالدتك اتجوزوا وتم عقد الزواج بينهم ديننا بينظم ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش وايه الحلال وايه الحرام لحد ما تتولد وبعد ما تتولد ايه اللي يحصل لا ده انت لما تتحط في قبرك ايه اللي يحصل انت لما تخش الحمام ايه اللي يحصل ماشي في الطريق ايه الادب اللي حتى العطسه حتى العطسه افتكر في سنه من السنوات كنت في الحج وده في رد على الناس اللي بتقول ايه اللي دخل دلوقتي الدين في السياسه والناس اللي استغلت الدين للسياسه هو ده نفس النموذج كده اللي انا كنت قابلته زمان في الحج كنت طلعت في الحج في سنه من السنوات كده وكنت دعيت لدرس من الدروس وكان آه، آه، الحمد لله كنا في الحج بنلف كده على كل البعثات المصريه وبنعلم الناس المناسك والاخطاء وال- والكلام ده فجاء شركه من الشركات كلمتني قالت لي احنا عايزينك بس في درس والكلام ده قلت لهم انا خدام فرحت ادي درس فقالوا لي بس احنا معانا واحد كده آه، كان وكيل وزاره وزير وزارة وكيل وزاره الصحه والراجل ده يعني ملهوش دعوه بالدين وكاره الدين وهو اصلا كاره نفسه وخد بالك يعني ايه آه، خد بالك اصل هو اصلا كاره الدين وكاره علماء الدين والدين ما يتدخلش في حياتنا واحنا كذا فالمهم وانا قاعد آه، كنت بدي الدرس فعطست فحطيت ايدي الشمال كده على بقي ووطيت صوتي خالص في العطسه فلقيته قال لي انت عملت كده ليه؟ قلت له ان الدين علمني كده قال لي يا دي الدين انتوا كل ما تتكلموا تقولوا تقولوا الدين تقولوا الدين قلت له ايوه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عطس خفض صوته ووضع يده على فمه صلى الله عليه وسلم النبي علمنا كده قال لي النبي عمل كده قلت له اه قال لي والنبي حط ايديه كده على بقه قلت له اه قال لي النبي حتى في العطاس علمنا نعمل ايه قلت له اه قال لي هو ده ديننا قلت له هو ده ديننا قال لي نظم حتى العطسه قلت له حتى العطسه نظمها قال لي انت بتتكلم جد قلت له ده ديننا قال لي الاول مره اعرف ان الدين نظم حتى العطسه ايوه الدين نظم حتى لما تعطس تعمل ايه لما تيجي تنام تعمل ايه لما تخش الخلاء تعمل ايه وما تعملش ايه وللاسف احنا ما بعدناش خالص الا ما بعدنا عن الدين فقال لي الاول مره اعرف عظمه الدين ده قلت له ليه احنا السنه دي كانت السنه بتاعت انفلونزا الخنازير والكلام ده قال لي انت تعرف ان اكتر اشياء تنقل العدوى العطسه قلت له اه وقال لي لما الانسان يكتمها في منديل او في ايديه كده خلاص كل حاجه بتروح قلت له اه قال لي واحنا في وزاره الصحه بنقول ان هي تكون الشمال مش اليمين قلت له اه لان في اذى خارج فالاذى يكون في الشمال قال لي انا مبهور الكلام ده احنا لسه متوصلين له لسنوات قليله جدا قلت له ما هي دي مشكلتنا احنا لو رجعنا لديننا هناخد كل حاجه بس للاسف احنا ما عندناش الكلام ده احنا عندنا واخدين موقف في الدين الدين ده يبقى في المساجد بس لا احبابي احنا ديننا ده نظم الحياه كلها علشان كده كان ابو الدرداء رضي الله عنه بيدلنا المعنى ده فبيقول لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء علمنا كل شيء وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما فديننا نظم الحياة كلها في الحرب في السلم طيب اتصال مع الدكتور محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور ازيك يا دكتور محمد ازيك فضيلة الشيخ عامل كيف ايه؟
الأحوال
يا مرحبا
اتفضل يا دكتور محمد ب- بحكم طبعا ان حضرتك طبعا يعني دايس شويه في موضوع ال- النت والفيسبوك والكلام ده فانا عايز حضرتك يعني ت- توضح لنا الصوره دلوقتي ايه على الفيسبوك و- وايه دورنا الان
والله يا شيخ احمد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هي يعني الحقيقه ان الصوره مؤسفه جدا والواحد يعني مش عارف يقول ايه بسبب ال- يعني ال- ال- الايام الاخيره أم، انا مش شايف مبرر ابدا للهجمه الشرسه سواء على الفيسبوك او على برامج التوك شو ممكن واحنا بنتكلم دلوقتي لو يعني آه، لو في ناس بتقلب في القنوات هيجدوا ان على القنوات آه، كثيرا جدا من الهجوم الغير مبرر يعني في الحقيقه انا مش عارف يعني ايه سبب ال- الهجوم الشرس آه، عشان حاجه في غايه ال- البساطه وفي غايه ال- يعني الطبيعيه يعني كان في آه، آه، اتجاهين اتجاه بيقول نعم واتجاه بيقول لا في مساله الاستفتاء من الطبيعي جدا من الطبيعي في في هذا البلد اللي ممكن يعني نكون عندنا واقعيه شويه واحنا بنقول ان كثير جدا من الناس 18 مليون اللي راحوا قدلوا باصواتهم آه، في مساله الاستفتاء يقينا مش كلهم ولا نصهم ولا يمكن ثلاث ارباعهم عارفين اصلا آه، آه، آه، تفصيل الدستور وتفصيل ال- التعديلات فضلا على انهم يعرفوا المساله آه، نعم افضل ام آه، يعني الافضل لمصلحه الامه طبعا ام لا هي اللي تكون افضل فمن المنطقي جدا ان اللي يكون عندهم آه، وعي بالمساله دي من المستشارين من الدارسين من اهل الدين من اهل الخبره من اهل السياسه ان هم يوصلوا ال- ال- الرؤيه اللي هم بيعتقدوها وهو ده اللي حصل من الطرفين يعني يعني اللي حصل ان في مجموعه من الناس ضغطت جدا في وسائل الاعلام في قنوات معينه انا مش حابب اذكر اسماء دلوقتي عشان ما نعملش يعني اي مشاكل لكن معروف جدا في كثير جدا من القنوات عملت اعلانات كامله استعانوا فيها بممثلين واستعانوا فيها بمخرجين واستعانوا فيها ب يعني باحاديه احاديه طرح واضحه جدا عشان يعني يعني يوصلوا للناس ان يا جماعه احنا المفروض نقول لا وده حقهم يعني انا مش شايف اي غضاضه في ان الناس اللي عندها رؤيه معينه تحاول توصلها على يعني الرصيد حضرتك برضه يا دكتور محمد معايا في مساله آه، الحريه في التعبير عن الراي وعدم الح- لا.
الت- آه، ان ما أنا احنا بقول نحجر عن لحضرتك راي إحنا الاخر عندنا يقين ان مش الكل هيقدر انه ياخد قرار لوحده ده من- يعني يعني ده مش وارد واحنا حتى عندنا في الشرع في حاجه اسمها اهل الحل والعقد ومن الطبيعي ان اهل الحل والعقد بيتشاوروا لكن في المساله الديمقراطيه اللي احنا زي ما قلنا قبل كده لا نسلم لها بالكليه لكن خلاص هو ده واقع موجود ان في ال- ال- الع- ال- ال- الدوله كلها او الشعب كله او اللي لهم قدره تصويتيه لابد ان هم بيشاركوا في ان هم يقولوا رايهم في اي حاجه ودي مسألة مصيرية مسألة الدستور احنا لو تذكر الأسبوع اللي فات السبت الماضي لما اتكلمنا إن دي مسألة هيتحدد عليها مصير أمة في الأيام والسوا- والسنوات يمكن القادمة فكيف يعني يعني ال- ال- المشكلة بقى اللي بتحصل دلوقتي على الفيسبوك وعلى القنوات إن الإنكار الشديد جدا جدا إزاي إن أهل الدين أو أهل العلم أنا ما بحبش أقول كلمة رجال الدين لأن دي كلمة أصلا مش موجودة عندنا في الإسلام لكن في علماء وفي دعاة وفي أهل خبرة من حقهم تماما زي ما من حق غيرهم ان هم يبصوا في المساله يعني زي ما بيقولوا حرام على بلابله الدوح يعني حرام علي ان انا اتكلم في مساله تتعلق بمصير امتي مع العلم ان العلماء اللي عندهم هم اللي عندهم الاليات الحكم على او من الناس اللي عندهم الاليات من الاصول ومن الفقه ومن النظر للواقع اللي عندهم اليات ان هم يعرفوا الاصلح للامه وهل هل هل معقول ان احنا نجند هذه الطائفه تماما وان العلماء هم يجنبوا تماما عن المشاركه في مساله تتعلق بمصير امتهم ويكون ده من حق كل ال- كل من غيرهم انا عايز اسالك سؤال يا شيخ احمد يعني واسال كل المشاهدين هل هل لم يروا لافتات في الشوارع بتقول لا للتعديلات الدستوريه؟
كان في طبعا كان في هل طبعا هل لم يجدوا امام اللجان اناس بيقولوا لهم آه يا جماعه قولوا لا للتعديلات الدستوريه عشان دم الشهداء؟
كانوا موجودين وكان في منتشرين استغلال جداً.
للجانب ده مم، هل موجودين لم منتشرين.
يجدوا آه، آه، آه، يعني انا اسف جدا ان انا اقول بعض الافتراءات احيانا على باب اللجان وهم بيقولوا لهم انتوا لو قلتوا نعم وانا اقسم بالله العلي العظيم انا اعلم اناس يعني الممرضه اللي عندي في العياده نفس الكلام ده حصل لها إن- يعني بعض الناس قالوا لها انت لو قلتي نعم يبقى بتقولي نعم لحسني مبارك وان ده استفتاء على آه، تمديد للرئيس ناس تانيين ويعني يمكن حاجه مضحكه جدا كانوا بيقولوا لبعض اخواتنا ان لو انتوا عايزين ازواجكم يتجوزوا عليكم قولوا نعم عشان انتوا هتجيبوا الاخوان والسلفيين يمسكوا البلد ويخلوا جوازكم يتجوزوا عليكم يعني يعني يعني انا هقول لحضرتك يعني اظن ان الجميع تعرض لحاجات مثل هذه زي ما تعرض برضو لان في البعض للاسف تجاوز وقال ان التصويت بنعم واجب انا ما سمعتش الكلام ده وما شفتوش لكن اكيد ممكن احيانا في بعض سوء التطبيق من بعض الاخوه ده شيء لا يمكن ان آه، آه، آه، يعني يعني آه، آه، تمسك به بالكليه لكن الحقيقه ان الرموز والعلماء واكابر اهل العلم انا لم اسمع واحد منهم قال مثلا إن هيقول لا هيخلد في النار او هيبقى كافر زي ما بيشيعوا في ال- دلوقتي في الفيسبوك او في القنوات ال- آه، وفي برامج التوك شو ان احنا كنا بنقول اللي هيقول نعم يبقى بيقول نعم إيه إيه إيه للجنه ونعم للاسلام وان هو ده استفتاء على الاسلام الكلام ده يعني غير صحيح ومن فعله ومن فعله يا شيخ احمد انا اسف يعني يعني ان انا اقول هو مسؤول عن نفسه فقط ليس لسنا مسؤولون دكتور محمد كنت لسه بقول الان حالا آه، احنا بنتكلم كمنهج مش بنتكلم كافراد احنا منهجنا يمكن انا في الاخطاء له الشارع أجر.
ومش يعني مش مطلع على البرنامج انا اسف جدا آه.
ان انا ما شفتش ال- اللي يمكن انا قلت كلام متاكد مكرر حضرتك قلته لكن انا عايز اقول بس نقطه مهمه جدا يا شيخ احمد بلاش تسفيه المخالف بلاش يعني لا نحترم بعض في نغمه دلوقتي عند كثير جدا من الشباب على الفيسبوك يعني حتى عملوا ال- البروفايل بتاعهم او الش- الصوره بتاعتهم يكش تولع يعني مكتوب كده انا اسف في اللفظ يكش تولع يعني ايه يعني خلاص ما دام ال- ال- يعني معذره الهمج اللي قالوا نعم هو ده تقييمهم الناس اللي ما بتفهمش هي اللي قالت نعم والبلد دي ما تستاهلش ان احنا نتعب عشانها وخلاص بقى تولع ما دام الناس قالت نعم هل ده هل ده يعقل هل ده احترام لراي الاخر هل ممنوع على اهل العلم ان هم يقولوا استحسان ومصلحه راجحه وانت تذكر احنا اظن الحلقه بتاعتنا مسجله واظن حلقه الشيخ حسان طبعا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، رجل لا يؤخذ عليه كلمه فيما قال قال دي مصلحه راجحه ولا حرج وفي اخوه سلفيين واخوه من الاخوان المسلمين انا اعلمهم قالوا لا ايه المشكله احنا ما عندناش اجبار ولا عندنا كهنوت ولا احنا بنقول ان احنا نتكلم بامر الله او يوحى الينا ده كلام ليس بصحيح ومن ادعاه فهو مسؤول عن ادعائه ولا اه، يعني نسال نحن عنه ويعني انا اقصد يا شيخ احمد اقول ان احنا لم ندعو فقط لنعم يعني يعني مش احنا بس دعونا احنا راينا ان المصلحه الراجحه كانت ان احنا نقول نعم ومن راى ان المصلحه الراجحه ان تقال لا دعا لذلك ايضا وكلنا شفنا لافتات بتقول لا وكلنا شفنا ناس بتقول يا جماعه على باب اللجان قولوا لا واحيانا لاسباب غير صحيحه واسباب يعني هو احنا لما نقول نعم يبقى بنخلي الستات جوازهم يتجوزوا عليهم يا شيخ احمد هل ده كلام يعقل؟ هل ده كلام يعقل لما يتقال لاخت اعرفها جيدا بتقول إيه إيه إيه واحده وقفتها قال لها انتوا هتجيبوا دلوقتي لما تقولوا نعم هتجيبوا ال- المتدينين وهيقطعوا ايديكم ورجليكم وهيلبسوكم القبو ويقعد- ويقعدوكم في البيت اللي بيقولوا دلوقتي هو الاستفتاء كان على الماده الثانيه طب وهل الاستفتاء كان على الامور دي؟ هل ده يصح ان الناس تقول الكلام ده؟ لكن للاسف يا شيخ احمد احنا اصبحنا في بلد يعني او اصبحنا في في في, في لحظات اللي صوته اعلى واللي عنده اليات اعلاميه هو اللي بيفرض على الناس ان ده حصل واحنا للاسف ملناش يعني هل هل سمحوا لنا اللي قعدوا ثلاث ايام يهاجموا السلفيين ويهاجموا الاسلاميين هل سمحوا لنا ان ندافع عن انفسنا هل سمحوا لنا بمداخله هل سمحوا لنا ان احنا نظهر آه، ما ندين لله عز وجل به في هذه المساله ابدا لا طبعا ما سمحوش يبقى اذا دي احاديث طرح غير مقبوله وغير مقبول ابدا هذه الافتراءات احنا نقول والله على ما نقول الشهيد ان من قال لا هم اخوان لنا وهم يعني انا والدي قال لا واخويا قال لا ايه المشكله يعني انا يعني يعني على الاقل وزوجتي لما قالت لي اقول لا أنا قلت لها انت حره يعني يعني انا انا فضلت انها تقول نعم لانها هي مش ممكن ما تكونش فاهمه قوي وده من حقنا زي ما قلت لحضرتك ال 18 مليون دول يقينا في منهم ملايين يعني ناس على راسنا من فوق لا نسفه ابدا من ارائهم لكن ممكن ما يكونش فاهمين اصلا التعديلات بتفصيلها لانها مساله دقيقه جدا اختلف فيها الفقهاء الدستوريين جميل.
فمن طيب.
الطبيعي ان هو يجي للشيخ احمد جلال او لغيره من من يثق به يقول للشيخ احمد يعني انصحني ايه الافضل اقول نعم ولا لا يبقى انا كده بفرض عليه رايي وبستغل الدين وبتاجر في الدين زي الشبهات اللي بيقعدوا يلقوها الان يعني انا بصراحه اقول كلمه واحده آه، سبحانك هذا بهتان عظيم جزاك الله سبحانك خير.
هذا بهتان عظيم لا يليق ابدا ابدا طيب، ان يقال أستاذنا هذا واننا دكتور تعذرنا محمد.
للدين وما الى ذلك كلامنا موجود والحلقات مسجله والم- والخطب موجوده ووالله الذي لا اله غيره انا قلت بنفس اللفظ هكذا في خطبه الجمعه ومن قال لا لا يمكن ابدا ان يلوم عليه احد لكن نحن نستحسن نستحسن ان نقول نعم يبقى ده يؤخذ علينا يا شيخ احمد هل هذا يليق؟
طيب جزاكم الله خير دكتور محمد خير ولو تحب توجه نصيحة سريعة كده للشباب على الفيسبوك تقول لهم ايه أنا أقول لهم يعني يعني يعني قال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا وقال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا لابد أن كل واحد هيتكلم بكلمة أنه يحرص جيدا لأن الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كل كلمة ستلفظ بها وكل تعدي ستتعدى بها على أحد من المسلمين أو تتهمه أو تفتري عليه أي افتراء من مشايخنا أو علمائنا أو دعاتنا أو إخواننا الذين يعني ظنوا أو الذين يعني اجتهدوا ووصلوا بعد مشورة مع كثير جدا من المستشارين والقضاء والخبراء الدستوريين إن نعم هي أقرب لمصلحة هذا الوطن لا يليق أبدا أن يكون اجتهادهم محل آه، آه، آه، نقد بهذه الطريقة اللاذعة وأن يقال لهم هذه الكلمات الخارجة عن الإطار الشرعي أقول لهم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اتقوا الله ولا تظنوا ابدا ان الكتابه على لوحه الكيبورد ليست آه، يعني مسؤولا او ليس الانسان مسؤولا عنها امام الله عز وجل كل ما يكتب وكل تشويه وكل استغلال لبعض زلات اهل العلم اللي ممكن كلنا بشر وكلنا يخطئ لما نيجي بقى نبرز هذه الزلات بهذه الطريقه اعلموا جيدا ان الله عز وجل يعني رقيب على ما نقول ورقيب على ما نفعل فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا جزاكم وانا الله اسف على خيرا.
الطول جدا يا شيخ احمد بس جزاكم الله هذه خيرا. استفدنا منك يا يعني دكتور زفرات محمد.
مكلوم ويعني غيره على ما آه، آه، ظلمنا به وما افتري علينا به جزاكم الله خيرا ربنا يا رب ينفع بيك يا دكتور محمد ويفتح بين ايديك ويسدد آه، لسانك دايما يا رب جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يعني آه، تقريبا المنهج واحد والفكر واحد والكلام واحد ولكن للأسف هو تشويه دايما الحق ليه هو ده السؤال ارجع اقول آه، الشباب اللي قالوا على الفيسبوك آه، آه، اللي دخل الدين في السياسه نقول لهم يا شبابنا احنا اتعلمنا منكم ان ديننا يحكم الدنيا كلها ويحكم كل صغيره وكبيره داخل هذا آه، الكون يحكم الناس في اقوالها وفي افعالها حتى في سكناتها حتى في حركة في كل شيء قال أبو الدرداء رضي الله عنه مات رسول الله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما ربنا سبحانه وتعالى علمنا كده في القرآن علمنا إن هو نزل هذا القرآن دستور للناس وضع فيه كل شيء وضع فيه ما ينفع الناس وذكر فيه أيضا ما هو ضار آه، بالناس فقال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء هذا الكتاب وهذا الدستور اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح فيه كل صغيرة وكل كبيرة نافعة للناس نافعة للناس وكل صغيرة وكل كبيرة قد تضر الناس الله سبحانه وتعالى قد حذر في هذا الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش راجل دين في المسجد بس وده الرسول ما كانش قائد بس داخل المسجد بيعلم الناس الصلاة وبيعلم الناس الدين أبدا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الدين وكان معلما وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في الحروب ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه في الحرب وماذا صنع في السلم ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بلده من أهل الطاعة وماذا صنع مع أهل المعصية ماذا صنع ماذا صنع مع الذين وقعوا في الكبائر شريعتنا كده شريعتنا حوت كل شيء اللي قبلنا ما عندهمش الكلام ده اللي قبلنا اخلاق وشويه حاجات كده وخلاص انتهى المساله على كده لا لا لا لا ابدا بل ديننا حكم كل شيء حكم كل شيء حكم الصغيره وحكم الكبيره وسبحان الله هذا هو ح- دي من حلاوه الدين دي من عظمه الدين انه حكم لنا كل شيء ما فرطنا في هذا الكتاب من شيء النبي صلى الله عليه وسلم علم المقاتل وده الشغل السياسي علم المقاتل اللي طالع يقاتل ماذا يصنع ماذا يصنع مع المقاتل مع المحارب اللي بيحاربه وماذا يصنع مع العابد وماذا يصنع مع المرأة وماذا يصنع مع الطفل لأن ديننا كده ديننا طلع الجيوش والجيوش دي محكومة والجيوش دي محكومة بإيه؟ محكومة بشرع ودين يحكمها لا ينبغي أبدا لإنسان أيا كان أن يخالف هذه الأمور أو يبتعد عنها إيه، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نيجي نبيع ونشتري ماذا نصنع إيه البيوع المحرمة وإيه البيوع ال- إيه الجائزة إيه الصح وإيه الغلط في البيوع وغير ذلك سبحان الله في الزواج إيه المباح وايه الغير مباح تتجوز مين وما تتجوزش مين ولما تتزوج تصنع ايه وما تصنعش ايه ايه الحلال وايه الحرام آه، آه، الرضاع الرضاع محدد بعدد رضاعات في سن معين في وقت معين محدد ايه ده ايه ده ديننا لم يترك لم تترك فيه صغيره الا وفيها حكم شرعي الا وفيها حكم شرعي ل- هي دي عظمه الدين فالنهارده نقول احنا ليه ندخل الدين في السياسه لا يا اخواني انا مش عايز اخواني إيه، الكلمات اللي بتقال تردد ديننا حاكم كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي علينا ابدا إن احنا نقول لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه لا الدين قد حكم كل شيء الدين فيه اخبار كل شيء و... سبحان الله سبحان الله فكلمة لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين تمشي مع غيرنا اللي بيقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله إنما دين محمد بن عبد الله هو دين تنظيمي إداري في كل صغيرة علاقتك مع الله وعلاقتك مع الناس كل حاجة اترتبت كل حاجة اترتبت وللأسف احنا لما بعدنا تعبنا أنا بقول النهاردة أنا بقول النهاردة للشباب اللي طلعوا على الفيسبوك وقالوا ده هم كانوا ساكتين السنين اللي فات دي كلها بيعدوا العدة لليوم النهاردة علشان يطلعوا هم يمسكوا الحكم احنا مش عايزين حكم نحن لا نطلب حكما أصلا نحن نطلب حكما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيغير ما كانش عايز يطلع فوق يت- يغير من فوق من القادة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالقعدة وده عملنا وده شغلنا ان احنا مع قادة الناس لما جاء هذا الرجل المشرك علشان يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال يا محمد اذا اردت المال جمعنا لك من المال ما شئت لو عايز فلوس نجيب لك اللي انت عايزه واذا اردت النساء جمعنا لك اجمل نساء العرب وإذا أردت وإذا كنت مريضا جمعنا لك أفضل أطباء العرب وإذا أردت الملك ملكناك علينا قالوا له يا رسول الله أنت عايز الملك نملكك علينا شوية الحاجات اللي أنت بتعملها في مكة دي وتدعو ده وتدعو ده وتربط ده بالدين وده بالدين إذا أردت الملك ملكناك علينا النبي قال له لا أنا مش عايز ده كله كل ده أنا مش عايزه تماما لأن النبي كان عايز يبني قاعدة هو ده هدفنا احنا عايزين شعب مصر كله يحب ربنا شعب مصر كله يقرب من ربنا اكتر ش... لا ده الدنيا كلها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى الدنيا كلها ترضى ان ربنا يكون رب ويكون النبي نبي ويكون الشريعه اللي جاب بها النبي هي الشريعه اللي تحكمنا هو ده منهجنا وهو ده هدفنا احنا لا نبغى الملك ولا نبغى طب انتوا عايزين تحكموا مين ومين اللي يبقى رئيس انا مش عايز رئيس بعينه انا عايز رئيس عدل يتقي الله فينا انا عايز رئيس عدل ما يسرقش اموالنا انا عايز رئيس عدل ما يظلمناش انا عايز رئيس عدل يراعي الناس يدي للمريض حقه ويدي للفقير حقه ويدي لليتيم حقه انا عايز رئيس عدل يحكمنا بالشرح انا عايز رئيس عدل اطلع اقول له انت اخطات في كذا وكذا واصبت في كذا وكذا انا عايز رئيس عدل يحكمنا بم- بما يرضي الله سبحانه وتعالى هو ده الرئيس اللي انا عايزه انما ننصب حد أي حد يحكمنا طالما بما يرضي الله سبحانه وتعالى إحنا هنبيعه وهنسلم له إنما عشان نبحث عن سياسة أو إحنا كنا ساكتين علشان نطلع للرئاسة إحنا مش هذا تفكيرنا أبدا إحنا تفكيرنا قالوا هذا ق- قديما نحن أقوام ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إحنا ده هدفنا إن إحنا نقرب الناس من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نذكر الناس بالغاية اللي هم اتخلقوا من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما الناس اللي بتقول أما الناس اللي بتقول إن آه، أنتوا فين وأنتوا كنتوا فين زمان انتوا كنتوا فين زمان من الاحداث اللي بتحصل في مصر ما كانش حد سامع لكم صوت وما ظهرتوش الا بعد الثوره وعايزين تطلعوا تركبوا الموجه انا هقول لهم بالله عليكم انا بسالكم نفس السؤال انتوا اللي كنتوا فين انتوا اللي كنتوا فين احنا بقالنا سنين بنتذل علشان نبلغ كلمه ربنا بقالنا سنين بنتذل علشان نبلغ دين ربنا منا اللي اعتقل ومنا اللي اتأذى أقلنا أقلنا اتهان اتهان واتمسح بكرامة الأرض ده كله علشانكم ومع ذلك ما قلناش للناس انتوا كنتوا سلبيين السنين اللي فاتت ما قلناش للناس الكلام ده خالص ولكن كنا دايما بنقول للناس احنا هننسى اي الام ننسى اي هموم من اجل ان الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى احنا كنا فين احنا بقالنا سنين في المساجد بنعلم الناس دين ربنا سبحانه وتعالى اه وهم فين السلف ليه جايين دلوقتي يركبوا الموجه احنا مش جايين نركب الموجه ولا حاجه احنا جايين نذكر بس الناس يا جماعه احنا مسلمين وعايزين نحكم شرع ربنا في الناس بس شرع ربنا هو اللي يحكم فينا واشمعنى الشرع والماده الثانيه من الدستور اقول انتوا ليه بتسالونا الكلام ده ما تسالوا اليونان اليونان الدستور بتاعها الماده الاولى ان المذهب الرسمي للامه هو المذهب الارثوذكسي ليه لم ينكروا على اليونان وجايين ينكروا على الناس اللي بتقول احنا عايزين ديننا يبقى الدين الاسلامي الدستور بتاعنا دستور اسلامي ليه ما انكرتوش على الدنمارك ال- المادة الأولى البند رقم خمسة إن الملك لابد يكون من أتباع الكنيسة الإنجيلية بالنص كده وفي أسبانيا المادة السابعة من الدستور بتقول إن رئيس الدولة لابد يكون من أتباع آه، الكنيسة الكاثوليكية والكلام ده برضه في المادة الستة من الدستور الأسباني إن إن على الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي للدولة وفي السويد المادة رقم أربعة الملك لابد أن يكون من أتباع المذهب ال- ال- الإنجيلي هم بيعتزوا بدينهم احنا عايزين نعتز بديننا الشباب اللي طلع على الفيسبوك وبيقول اه، اه، انتوا طالعين علشان تفرقوا مصر وتعملوا الفتن بين المسلمين والنصارى أبدا والله والنصارى يعلموا يقينا يعلموا يقينا إن هم ما حدش حماهم ولا حرسهم الفترة اللي فاتت دي إلا بفضل الله أهل الدين وأتباع أهل الدين إحنا بفضل الله منهجنا واضح جدا مع غير المسلمين إن هم عايشين معانا في أرض واحدة لهم حقوق ده هم في ذمة الله وفي ذمة رسول الله لا يجوز أبدا إن احنا نؤذيهم ولا يجوز أبدا إن احنا نظلمهم ولا يجوز بحال من الأحوال بحال من الأحوال أيا كان هذا الأمر احنا ناخد من الإنسان منهم شيء بغير طيب نفس فمن أخذ من هذا الإنسان شيء بغير طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجيج يوم القيامة النبي يكون حجيج يوم القيامة من قاتل معاهدا أو ذميا أو ظلمه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فالنبي صلى الله عليه وسلم حجيجه يوم القيامة ده اللي احنا قلناه قلناه إن بفضل الله انا عندي في الشارع ناس نصارى بفضل الله احنا علاقتنا مع بعض كما قال الله سبحانه وتعالى البر والقسط والمعامله الطيبه فيما بيننا وبينهم ليه النهارده يقولوا ان انتوا هتق... النهارده سبحان الله سبحان الله وموقف عجيب حصل في اسكندريه كان في بعض المحلات للنصارى ونصارى اسكندريه عارفين الكلام ده كويس كان في بعض المحلات للنصارى في اسكندريه الناس قال لهم انزلوا بقى افتحوا بعد الثوره قالوا احنا مش هنفتح المحلات غير لما الشيخ فلان يقول افتحوا المحلات واحنا هنحميها لكم والشيخ قال لهم افتحوا المحلات واحنا هنحميها لكم هي دي العلاقة اه اه مشكلة أطفيح ما اتحلتش الا على ايد رجال الدين مشكلة أطفيح ما اتحلتش الا على ايد رجال الدين وانتوا عارفين الكلام ده كويس سبحان الله سبحان الله هم لهم حقوق لهم حقوق موجودة معانا وسبحان الله يعني يعني للأسف أنا كان في كلام كتير جدا عايز أقوله ولكن للأسف هم بيقولوا لي اختم الوقت انتهى ف اكتفي بهذا القدر ولكن أذكر بأهم نقطتين النقطة الأولانية احنا ما كفرناش حد ولا قلنا ان في حد هيبقى مخلد في النار احنا قلنا كل واحد يختار اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى من وجهة نظره اللي أصاب له أجرين اللي أخطأ له أجر ان الخلاف بيننا وبين بعض لا ينبغي أبدا أن يتولد عليه ما يحدث الآن بل إذا اختلفنا ففي بيننا وبين بعض تراحم لأن في بيننا وبين بعض صلة أقوى هي صلة الإيمان هي صلة آه الإيمان وقلنا كمان أن الأقباط لهم حقوقهم كاملة في مصر ما حدش يقدر طبعا يعني آه يقع في حقوقهم وقلنا كمان أن الدين حكم كل حاجة في مناحي الحياة أنا طبعا احترام الوقت أكتفي إن شاء الله بهذا القدر ولعل بإذن الله تبارك وتعالى إذا الاستوديوهات اكتملت إن شاء الله نبدأ السلسلة الأسبوع القادم إذا لم تكتمل هنكمل إن شاء الله باقي هذه الأمور المتعلقة بما يحدث الآن على الفيسبوك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع بيننا على كلمة سواء وأن يهدينا إلى سواء الصراط وأن يهدينا إلى الحق بإذنه إنه, من إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم